يا أهلا بيكم في قعدة سينما عودة بعد غياب طويل جدا بعتذر عنه والحقيقة أنا وحشني البودكاست جدا ووحشني إن أنا أعمل حلقات وإن شاء الله الفترة الجاية يبقى في حلقات كتيرة تعجبكم ويلا نبدأ ونتكلم عن المسلسل اللي لفت نظري وحبيت إن أنا أتكلم عنه النهاردة وهو مسلسل Lessons in Chemistry المسلسل صدر على Apple TV Plus ويعتبر تجربة مميزة بالنسبة لي مش طويل 8 حلقات وله طابع خاص ومن بطولة بري لارسون ولويس بولمان وقبل ما نتكلم عن كل التفاصيل خلونا نفتكر مع بعض حكاية مسلسلنا المسلسل اللي بتدور أحداثه في الخمسينات بيحكي عن إليزابيث زوت عالمة الكيمياء اللي مش بتحظى بقبول في المجتمع العلمي فقط لكونها ست رغم كفاءتها العلمية ولكن مع الضغوط المادية وظروف حياتها الصعبة بتقبل إنها تعمل برنامج طبخ في التلفزيون وبتحقق نجاح يفوق التوقعات ولكن مع النجاح الكبير بتظهر تحديات جديدة بصراحة من الحاجات اللي حمستني جدا للمسلسل إن هو مبني على رواية صدرت في 2022 عامة بتحمس للمسلسلات والأفلام اللي بتبقى مبنية على كتب خاصة الروايات ويمكن اللي خلى الإنتاج بتاع الكتاب ده وإنه يتحول لمسلسل سريع نسبيا إن الكاتب اللي حوله لمسلسل لي أيزنبرج عجبه جدا الكتاب وصادف إن هو كان ماضي عقد مع أبل وأبل كانوا شاريين حقوق الكتاب ده فيعني اتفقت الرؤى بس عامة المسلسل كان تجربة ممتعة ونقدر نقول إن هي كمان ثرية جدا لسبب آه، تفاصيله كتير جدا والتفاصيل دي خلت زي ما حاجات عجبتني حاجات تانية ما عجبتنيش بصراحة بس خلونا كده نبدأ بالمميزات مع بعض ونقول إن المسلسل اختار في رأيي اختيارات صعبة نسبيا بس في معظم الأوقات نقدر نقول إن هو استفاد من الاختيارات الصعبة يعني لو بصينا للمسلسل كل حلقة بالذات حلقات النص الأول تكاد تكون أشبه بفيلم بيحكي قصة في حياة البطلة وكان في التزام إن الحلقة تكون بتحكي مرحلة وبتمهد للمرحلة اللي بعدها وبصراحة كان في ذكاء في تقسيم المراحل واللعب بالأزمنة شوية آه هو يعني مش معقد مش عمل لنولان بس يعني في شوية flashback و flash forward شوية وحقيقة أضافوا للقصة وبشكل عام رغم الاهتمام الواضح بالبحث في مجال الكيمياء وإن الأمور تبان دقيقة جدا وبالإضافة إن إحنا كنا قصاد قصة حب في مرحلة ما في المسلسل بين اتنين علماء كيمياء فكان في تدفق معلوماتي كيميائي زيادة شوية بس في أوقات كتير الحكاية دي كانت مهمة علشان تحبط جزء برضه مهم في القصة بس ده خلاني أحب النص التاني أكتر لأن المسلسل في النص التاني كان بيدور في إطار عالم التلفزيون وإنتاج البرامج أكتر بس ده ما يخليش النص الأول ممل أو رخم بس التاني كان ألطف شويتين المسلسل كمان على قد ما هو بيبدي احترام كبير للأمومة وبيبين مدى صعوبة حياة الأمهات بشكل مش خطابي اختار برضو انه يتبنى قضايا ويدافع عنها زي حقوق المرأة وحقوق السود وده في رأيي مغامرة مش بسيطة لسببين أولهم إن في عدد مهول من الأعمال السينمائية والتلفزيونية ناقش المواضيع دي والسبب التاني إن سهل قوي يقع في فخ الخطابية واللي في رأيي مش مكانها الأفلام والمسلسلات وبصراحة مش بفضل الأعمال اللي بتتناول الأمور بالشكل ده ولكن المسلسل قدر انه يخلق خطين دراميين يناقشوا القضايا دي وخلق ليهم مواقف وتحديات صعبة يعني اليزابيث وتحدي انها تبقى عالمة كيمياء وازاي معظم الرجالة كانوا مش متقبلينها وشايفينها يا دوبك سكرتيرة او موظفة جميلة ما عدا كالفن اللي دخل في علاقة حب معاها وكمان من اللي قريته عن الرواية ان احداثها كانت بتدور في الستينات بس قرار ان المسلسل يخلي احداثه بتدور في الخمسينات كان ذكي لانه في رايي في الخمسينات المجتمع اكيد كان محافظ اكتر وده بروز التحديات أكتر وبالنسبة لقضية العنصرية ضد السود هارت جارة كالفن وقضية هدم بيتها هي وسكان الحي اللي كلهم من السود كان خط مكتوب بشكل كويس وداخل وسط الأحداث بشكل ذكي مش حشو خالص يعني علاقتها بكالفن ومن بعدها إليزابيث ما كانتش بحكم إنها جارتهم صاحبة القضية بالعكس كانت بتلعب دور في حياتهم بعيدا عن أي قضية بيتناولها المسلسل ويمكن الخط ده ما وقعش في فخ الخطبية إلا في مشهد واحد ولكن فيما عدا ذلك كان كويس جدا وبيتطور مع مرور السنين داخل أحداث المسلسل ومن ضمن كمان الحاجات اللي عجبتني في المسلسل هي الجرأة في بعض القرارات بشكل يمكن مفاجئ جدا والجرأة هنا مش زي ما اتكلمت عن القضايا لا في جرأة كده في تحس ان قرار ممكن يكون مش متوقع تماما او مصير غريب لشخصية زي قرار موت كالفن في الحلقة التانية ده حاجة بصراحة ما توقعتهاش وغريبة انها تحصل مع شخصية اخدت الحجم ده في اول حلقات المسلسل وكمان قرار ان الكلب يكون هو الراوي بتاع الحلقة التالتة ده كان قرار بالنسبة لي غريب جدا وندخل جوه دماغه ونعرف قصته ونشوف اثر موت كالفن على الاسرة بعينيه ده قرار في رأيي جريء جدا جدا والحلو فيه انه بيكسر نمط الحكي والحلو فيه انه ما تكررش الحكي والأحداث كانت كويسة مش مبهرة والكلب بيحكيها بس الميعاد اللي اختاروه علشان الكلب يقوم بمهمة الحكي كان ميعاد ذكي جدا المسلسل كمان يحسب له إنه كان مهتم يعرفنا تاريخ الشخصيات ودي كانت نقطة كويسة جدا سواء إليزابيث أو كالفن بس قصة كالفن بالذات حبيتها تحديدا لما اتحكت في الحلقة رقم سبعة يمكن الفكرة على الورق مش لطيفة ولكن اتعملت بشكل كويس وبإيقاع مظبوط والفكرة دي هي الصداقة بينه وبين رجل دين وكونها كانت عن طريق المراسلات بعد محاضرة حضرها ليه حقيقي كانت حلوة جدا لأنها فتحت مجال لخطابات بتحكي كل واحد فيهم بيفكر ازاي وبتبين مدى الاختلاف وعمق الصداقة ويمكن الجوابات أتاحت شكل وأسلوب كلام كان هيبقى مش قوي قوي لو اتقال وش لوش وأعتقد دي من أفضل الصداقات اللي شفتها الاتنين من خلفيات مختلفة وبيؤمنوا بحاجات بعيدة جدا عن بعض ولكن لقوا مساحة يتقابلوا فيها مع بعض النقطة اللي كانت يعني غريبة شوية إن رجل الدين ده طلع يعرف مات بنت إليزابيث ويبقى صديق هارت ففي حتة كده الدنيا صغيرة قوي ولكن حسيتها ممكن تعدي خاصة إنها يعني نقدر نقول قابلة للحدوث بشكل أو بآخر وبرضه اللي استفدناه من وجود العلاقة دي إنه قدم حلقة حلوة يخلي برضه يعني الصدفة اللي فيها سنة أفوارة دي تعدي وعلى قد ما كان فيه مميزات زي ما قلت كان فيه برضه عيوب بس الميزة بقى في معظم العيوب دي إنها مش بتطول أو بتتحسن ودي حاجة نادرة جدا إنها تحصل في مسلسل يعني المشاهد اللي ظهر فيها كالفن بعد ما مات ظهر لها ظهر لإليزابيث يعني كخيالات بصراحة المشاهد دي ما كانش ليها أي لازمة وكتيرة لدرجة تزهق بس بعد الحلقة الرابعة ده ما حصلش إلا مرة واحدة في الحلقة الأخيرة والغريب بقى إنه لما اتكرر كان معمول حلو جدا يعني لو كان المجهود اللي حصل ده كله اتوفر للظهور اللي حصل في الحلقة الأخيرة كان زود أثره جدا وكان عمل مفاجأة لطيفة بس الواضح من كلام لي ايزنبرج ان كان في اعجاب بشخصية كالفن وحتة انه مات بدري دي خلت فيه محاولة لاستغلاله بشكل او باخر بس بصراحة القرار ده زي ما قلت ما كانش موفق قوي وكان في مشكلة تانية في الحلقة الرابعة اللي في رأيي تعتبر أقل الحلقات بس ما كانتش سيئة قوي يعني الطريقة اللي اتعرفت بيها إليزابيث على منتج البرنامج والتر اللي بالمناسبة كان شخصية معمولة كويس قوي على مستوى الكتابة والأداء الطريقة بقى كانت غريبة شوية لأن آه مشكلة إن بنته زميلة بنتها في المدرسة كانت معقولة بس إليزابيث راحت تتخانق وهي معاها أكل ووصفات فاللي هو يا ست ده أنت طباخة جدا بس الغريبة إن المسار اتعدل بشكل كويس في الحلقة اللي بعدها اللي هو بحس إن في تدارك للأخطاء بيحصل يعني اتخلق احتياج مادي لإليزابيث علشان كانت محتاجة تدخل بنتها مدرسة خاصة وبعدين والتر قابلها تاني في سياق مقبول ومعقول لأن بنته كانت بتزور بنتها وكانت عند إليزابيث في البيت ودار بينهم حوار كان كويس ومعقول ومقبول بشكل أكبر بكتير من اللي حصل في الحلقة اللي قبلها ونيجي بقى الأكبر عيب قابلني في المسلسل وكانت حاجة كده مش منطقية شوية بالنسبة لي فكرة إزاي بنت إليزابيث وكالفن قدرت توصل لطرف الخيط اللي يوصلها بأهل أبوها يعني بصراحة الموضوع كان فيه صدفة مبالغ فيها شويتين والجزء بتاع أم كالفن وعيلته كان مزيج كده من الأفورة والكليشيهات وعلى ذكر الجزء ده بما انه دار في الحلقة الأخيرة بنلاقي في الحلقة دي إليزابيث رجعت لعالم الكيمياء بشكل حسيته مش ماشي مع سياق الأحداث حسيته مجرد خلق انتصار للشخصية إنها رجعت للمجال اللي اترفضت فيه بس مش أكتر مع إنها بنت شعبية ونجاح في مجال تاني وهو الطبخ والكيمياء برضه فادتها فيه وخلتها عارفة حاجات محدش بيقدر يعرفها بسهولة بس حسيت المسلسل حابب يوصل رسالة ويخلق انتصار بس مش أكتر بس الجزء الأخير فيه نقطة حبيتها وهي فكرة إن بقى حواليها صداقات وناس بتحبها كأنها تطبيق لفكرة التحول والتغيير اللي كانت بتطرح في إطار الكلام عن الكيمياء يعني وجودها في حياة كالفن عرفنا أثره في الحلقة رقم سبعة وبنشوف إزاي لقائها بكالفن كان بداية لسلسلة من التغيرات في حياتها من شخصية وحيدة عايشة للعلم فقط لشخصية نقدر نقول اجتماعية إلى حد ما عندها صداقات وحياة وعيلة وخاضت مغامرات في الحياة بره معمل الكيمياء وبعيدا عن السرد والأسلوب والسيناريو الأداء التمثيلي في رأيي كان كويس من الجميع مفيش حد كان سيء بس محدش كان متميز أو استثنائي بس يحسب لبري لارسون قدرتها على إنها تعمل شخصية زي دي نقدر نقول شايلة المسلسل بدون ما يكون أدائها سيء أو ممل وبرضه الملابس وقصات الشعر وكل ما يخص ال style كان حقيقي متميز جدا ال production design كمان كان باين فيه المجهود سواء في عالم الكيمياء أو عالم الإنتاج التلفزيوني وكمان مشاهد الطبخ بتاعت إليزابيث كانت متصورة ومتمنتجة بشكل حلو ولطيف قوي وبصراحة مشاهد الأكل لما بتبقى متصورة في الأعمال السينمائية أو التلفزيونية بشكل حلو و cinematic كده بتبقى لطيفة ولذيذة جدا يعني بالمناسبة أحب أرشح فيلم شاف فيه المشاهد دي حلوة قوي بطولة جون فيفرو ولحد هنا خلص كلامي عن المسلسل اتمنى تكون الحلقة عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة